والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما
سنعود بإذن الله
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم توقفنا في الحلقة السابقة عند ترمومتر الأخلاق احنا دلوقتي بنقيس إيماننا أنا عايز أقيس الإيمان الإيمان يزيد وينقص طيب يا ترى أنا إيماني فوق ولا إيماني تحت العلماء بيقولوا إن كان إيمانك فوق وما شاء الله مقبل على العبادات كتر من السنن طب وان كان ايمانك ناقص شوية كده نتيجة المعاصي والسيئات او ضيق او اه اوعى تسيب الفرائض امسك في الفرائض بس لكن ايمانك عالي خليك في السنة اسنا بترمومتر العبادة خلاص احنا دلوقتي بنقيس بترمومتر الاخلاق لان انا عندي اربع ترمومترات الترمومتر الاول الايمان ده اللي هنتكلم عنه في الاخر هم. ترمومتر العبادة الاخلاق المعاملات عشان تعرف ايمانك نظامه ايه قوي ضعيف اه. في ترمومتر الاخلاق قلنا الاخلاق دي عبارة عن ايه ثلاث حاجات شكلك كلامك فعلك شكلك لازم يبقى مسلم كلامك مسلم فعلك مسلم يبقى عندك خلق يبقى انت اخلاقك اسلامية فهناخدهم واحدة واحدة شكلك مسلم يعني ايه نطلع من فوق اتكلمنا عن الشعر الم- الحلقة السابقة ختمناها من كان له شعر فليكرم ها وبعدين هننزل على الحواجب الحواجب قال صلى الله عليه وسلم لعن الله مطرودة من رحمة الله حديث صحيح حديث صحيح متفق عليه لعن الله النامصة والمتنمصة اللي بترقق او بتحفف آه، شعر الحاجب او بتزيله وتعمل خط كده مش عاجبها خلقة ربنا سورة النساء ولا آمرنهم الشيطان بيقول لربنا ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله خلق الله عن طريق الايه التنمص المرأة بتتزين طبعا جميل ولازم تتزين النبي عليه السلام بيقول لجوزها يعني ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت مش غمت سرت فالمرأة بتتزين والمرأة لها التزين جميل حتى ربنا قال في سورة الزخرف أو من ينشأ في الحلية يعني طول عمرها حلية حلق غويشة سلسلة خاتم أنسيال وهو في الخصام غير مبين فهي من من طبيعة المرأة كده لكن الله تبارك وتعالى بيبتلي المرأة بانه انها تتزين بالشرع وبالدين ما تخرجش عن حدود الدين ولا حدود الشرع فما تعملش اي حاجة في حواجبها طب اذا كان الامر ده حرام للمرأة يبقى بالقياس الاولوي او الاستدلال الاولوي يبقى ده الراجل اشد حرمة لان مفيش راجل هيعمل حواجبه ازاي اذا كان المرأة من ممنوع انها تعمل حواجبها وهي اللي دايما بتسعى لل- لل- للتجمل والتزين والكلام ده انت يا راجل تعمل حواجبك في راجل يعمل حواجبه استغفر الله لعن الله النامصة والمتنمصة يبقى لعن الله النامص بقى والعياذ بالله حتى بص النامصة يعني بت... واحدة بتعمل لها النهاردة للأسف يقول لك الكوافير قال كوافير راجل انا دخل مراتي عند راجل يعمل في حواجبها ويعمل في اركب قرنين احسن بقى ولا اربع قرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث من الديوث يا رسول الله قال الذي لا يغار على أهله وإذا رأى عليهم شيئا لم ينكر ده بيبقى قاعد عادي جدا فين ال- الم- مراتي فين كانت عند كوافير اه كوافير اه okay هو جت الحمد لله على السلامة المهم من كان له شعر فليكرمه اتنين لعن الله النامصة والمتنمصة وفي حديث تاني مروي صحي- صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات النامصات المحففات والمرققات مرققات شعر الحاجب فده في تحريم نبعد تماما عن الامر ده والله العظيم ورب الكعبه بمنظرهم يقرف اللي عاملين خط كده وعامله ايه يقول لك على الفتله بتاع من ده منظر ده راجل عايز يشوف كده منظر خلقه ربنا سبحانه وتعالى يبقى ادي الايه التنمص اللحيه بالنسبه للرجال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث صحيح وبخمس روايات قصوا الشوارب واربوا اللحى ارخوا اللحى اسدلوا اللحى وفروا اللحى كل الكلام على انك تلتحي كونها تطول دي السنه بقى لان بعض العلماء قال آه يؤخذ من اللحيه ما تحسن به الهيئه بحيث ما تبقاش مشرشبه ومتفله كده لان الامام النووي عمل لها كم في صحيح مسلم عمل لها اكتر من ما تبقاش م- م- مشرشبه ومتفله وم- ولفه و- وكده بحيث انك انت يعني ما معناه ما معناه بتقول للناس انا يعني راجل زاهد مع الله مش فاضي حتى لدقني يعني اسرح احنا قلنا من كان له شعر فليكرمه طب ما ده شعر الدقن أول- اولى اذا كان بكرم شعر راسي لا ده شعر الدقن اولى لأن دي شعيره شعيره من شعائر الاسلام اهي ولذلك انا اللي بيديني ريحه اقول له ما تحطش في ايدي حط في دقني ليه عطرها طيبها هنا بقى نداء الى شبابنا بعد الثوره واحد يقول لي طب وقبل الثوره والله قبل الثوره كو- كان الم... كان المجرمون بيقبضوا على الشباب الملتحي ويعذبوه وي... ومراقبينه لانه واضح كانوا يروح المجرم عند البقال ولا الحلاق ولا في الشارع يقول له مين اللي هنا مربي دقنه ولد مين آه، في انه بيت في... والب- طيب دلوقتي احنا بعد الثوره يا شبابنا يا شبابنا اللي في مصر ليه مش مربيين دقنكم ليه ها دي شعيرة من شعائر الإسلام وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نغيظ أعداء الإسلام المجرمين اللي بيحاربوا الدين نقول لهم أدي شبابنا أهو الحمد لله كلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حتى العلماء يقولوا تحريم قطع اللحية في يعني ال- العلماء اللي بيقولوا بالتحريم يقطع اللحيه بيعتبرها شيء- جزء منك كانك قطعت حته من منك لان دي الرجوله المحققه كما الإمام- الامام مالك يعني بيقول كان بيقول من ضمن شروط الصلاه يعني لكن ايه اللي مانعنا دلوقتي ان احنا نربي دقننا لا عايزين نربي دقننا نربي اللحيه طيب السنان هنا في حديث بقى قصوا الشوارب واربوا اللحى قصوا وفي احفوا احفوا يعني ايه يعني ما ينزلش الشنب بتاعك على شفتك ده منظر غريب الجماعه اليهود بيعملوا كده تلاقي الش- الشعر بتاع الشنب نازل على الشفه مداري الشفه طب ده هياكل ازاي ده ولا منظر ازاي لا احفوا احفوا يعني الحافه او احفوا يعني شيلوا خالص ها واربوا اللحى سنان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المسواك ده ده خلق وانت هتعرف المسلم عنده خلق ازاي ما هو بكده تبص له على طول اه ده مسلم عنده خلق ليه شعره مهتم بيه ما بيلعبش في حواجبه مربي لحيته سنانه النبي عليه كان معاه المسواك النهارده في الفرشه وفي البتاع ده وبنعمل سناننا و... و... يستحب انك ت- تعمل سنانك بمسواك او بالمكنه مفيش مشكله او بالفرشه اللي بالكهرباء إيه اللي يريحك آه، قبل النوم والق... وعند الاستيقاظ من النوم آه، قبل الاكل برضه بعد الاكل آه، قبل الجماع آه، مع الزوجه آه، مم، يعني حين- حين تغير رائحه الفم ريحه بقي كده مش على طول ها خلق لكن لا ت... لا يمكن تتخيل ان مسلم بيضحك كده تلاقي الوان سنانه فيها الوان ايه ده خاصة الإخوة في اليمن ربنا يبارك لهم اللي بيخزنوا دول تلاقي س- سنانه دي يا ستير يا رب خضراء وفي أنت تلاقي نفسك كده بتبص له لازم سنان فين الخلق خلق المسلم إنه دايما يستخدم المسواك دايما سنانه نظيفة طيب خلق المسلم في ضوافره ضوافر قص الض- الأظافر تقليم الأظافر بقلمها ها ما سيبش ضوافر طويله كده شوفوا شوف ربك النهارده القرف القرف اللي تروح الصيدليه ها زخان وتجيب ضوافر تركبها وقاعده لجوزها كده عماله ايه دي هت- هتخربشينا روح يا شيخه بلاش قرف خصوصا بقى لو بتشتغل وعلى الكمبيوتر هتبقى مأساة ازاي ده اللي هقول لك عليه بعد الفاصل ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الإيمان نور الإيمان سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل كنا واقفين على الضوافر أنا كنت في أمريكا بطلع drive license اللي هي رخصة القيادة دي عشان بسوق يعني والبنت بتكتب بقى على ال- الآلة الكاتبة وكانت فضيحة هي عاملة ضوافرها طويلة قوي كده فجاية تكتب بقى بي- تخبط هنا بي- الضفر يخبط فوق مم، تروح مكنسلة بي- تك- تك- وتكتب الورقة وتقطعها ورقة تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله إيه القرف ده المسلم او المسلمه المسلمه ما تربيش ضوافرها مش يقول لك لا ده النهارده دي بنتجمل بيها تتجمل ايه تتجمل بفضلات في فضلات اتجمل بها لا فضلات دي مصيرها الزباله مصيرها الحمام او كان زمان يجيبوا فضلات الانسان دي يدفنوها في الارض يعني اللي يحلق شعره اللي يعمل ضوافره البول البراز القيء الشعر الحاجات دي كلها تندفن في الارض يحفر كده ويحطها وبعدين يدفن عندنا النهارده ال combination والحمام بترمي فيه وبتدوس على طول خلاص بتضيع بقى الضوافر لكن ما اقعدش اقص ضوافر بشت بشت وصواريخ جا- ارض جو في كل حته ما- ما- لا لازم تت- تتلم الضوافر دي وتترمى يا اما في الزباله يا اما في الحمام في الكابينيه لكن بأزيل تقليم الأظافر تقليم الأظافر دي النظافة المسلم المسلم شكله مسلم ده الخلق ها وبعدين شعر الإبط النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف الإبط نتف بالمكنة بال بال في كريم انا ما- ماليش دعوه بالنت... ال... ال... ال... ازاي ماليش دعوه الخلاصه النتيجه ايه ان الشعر يزال زي اسناني تبقى بيضه وحلوه ازاي ح- هيخترعوا مكن بعد كده تحطوه جوه كده ما- ما- ماشي ما عنديش مشكله تمسك البتاع تبقى ماشي بالمسواك ماشي بال... شوف إيه- المهم ان اسنانك تبقى بيضه كذلك شعر الابط يزال لابد ان يزال وخصوصا انا بكلم الشباب شبابنا اللي بيبقى لسه بقى في سن المراهقه وطالع له شويه شعر كده فرحان بيهم فيبقى فرحان بقى قوي قوي ب- ب- بشعر الابط وكل شويه عمال يرفع ايده ويبص في المرايه ويعدهم وبعدين كل شويه السبراي بيسقيهم بس بيعمل سقي للزرع بتبقى ريحته الله لا يوريك ريحته الله لا يوريك طالعه كده ما انتش قابل ريحته اطلاقا وبعدين انت داخل تصلي يا حبيبي انت بتصلي في المسجد ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من اكل ثوما او بصلا او كراسا اللي هو الكراث يعني مم؟ فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا مش تبقى ريحه باطك تقرف وتقول لي بحط سبراي سبراي ايه زيل شعر الابط زيل ها يعني تربيه الشعر لما لما زي ما قلنا في ال- في ال- في ال- في ال- ما قلت في الاول ان انا اهتم بشعري وانسقه لكن ما تشبهش بالكفار مش واحد عامل لي زعروره من ورا وديكتيل ديل البطه والتاني مش عارف عامل لي شعره من- منيل يقرف عمره ما سرحه بقاله سنتين ايه القرف ده ده من- ده منظر ده فين شكلك فين خلق خلق المسلم خلق ولذلك يطلعوا يتكلموا عن الدين وهم ما عندهمش خلق اهو ابسط مثل ما سرحش شعره بقاله سنتين وبيتكلم قال وبيعترض على الاسلام ومش عاجبه الماده الثانيه من الدستور مثلا يبقى ناخد بالنا من الامر ده ازاله شعر ال- ال- الابط شعر العانه اللي حوالين العوره لازم يزال لان بعض الناس يقول لك لا انا مش انا ما اتجوزتش انا شاب م- متجوز او ما اتجوزتش ده شعر لابد ان يزال نتف الابط وحلق العانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العانه الشعر اللي حوالين العوره سواء رجل او امراه سواء متزوج او شاب دي نظافه نظافه ويا اخوه ويا اخوات الله يبارك في عمركم الاسلام دين النظافه دين النظافه ال- ال- النظافة عندنا عقيدة عقيدة عقيدة معتقدينها كده في ديننا الله عز وجل سورة البقرة يقول ايه والله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله بيحب المتطهرين ها سورة البقرة آه، دي سورة البقرة سورة التوبة والله يحب المتطهرين المتطهرين ربنا بيحبهم فالنظافة النظافة لو نقدر نستحمى كل يوم بعد ما نقوم من النوم ايه المانع ايه المانع ال- بنبقى نايمين كلنا عرق بالليل ومنافذ الج- مسام الجسم بتعرق آه، قوم الصبح خد دش وروح بقى شغلك نشيط كده ايه المانع النظافة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن الله جميل يحب الجمال ربنا بيحب الجمال شوف احنا في بيوتنا يقول لك حط برواز هنا كده بس البرواز لازم يبقى بالطول كده وجنب بروازين بالعرض كده عشان الايه المنظر الديكوريشن ده انت لو عملتها بنية تاخد الثواب والله تاخد ثواب شوف سيدنا ابن عباس حبر الأمة يقول ايه خد الآية في سورة البقرة ولهن المرأة مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يوم سيدنا ابن عباس يقول ايه لما خد الآية دي قال ايه اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي الله الله شوف عظمة الاسلام ها يعني انا بحب ان مراتي تتزين وتسرح وتكون ما شاء الله عليها كذلك المرأة تحب في جوزها كده تحب ان جوزها يكون نظيف وحلو في البيت م? ما يقعدش بلبس البيت مكرمش وشعره منكوش والعماص في عينه وريحة بقه تقرف وايه يا حاج يقول لك لا مصر انا قاعد في البيت مفيش حد غريب اصلا الحرمه حرمه طب ما هي حرمتك دي مراتك مراتك تحب تشوفك في منظر حلو زي ما انت بتشوفها في منظر حلو اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي شوف الاسلام شوف جمال الاسلام ما نقعدش في بيوتنا بلبس النوم لبس النوم ده بنلبسه واحنا داخلين على السرير هاخد العرق ويتكرمش لكن في البيت قاعد قدام مراتي بلبس جميل هو ده خلق الاسلام اخواني اخواتي يلي بتصلوا في المسجد الله يسعدكم ويسعد ايامكم خلوا بالكم من الشراب الجورب السكس الجورب الشرابات في بعض اخوة يقول لك ده ما بيتغسلش الشراب والعياذ بالله يقلعه من رجله ويحطه في الجزمة والجزمة دي عبارة عن جلد بقر وشوف الكعب بتاعها عامل ازاي تطلعه الله لا يريك ولا يحكم عليك من ريحته ده احنا بنقول لو ريحة بقك بصل ولا توم ولا كراط ما تصليش ابعد ما تخشش في المسجد عشان ما يبقاش اللي بيصلي جنبك عمال امال بقى لو بيسجد لو لابس الشراب المنيل ده واحد وراك وبيسجد بيسجد بين رجليك الاثنين بين شرابين ده مش هيعمل ايه حرام عليك والله يرحمه يعني ها والله يا اخوه انا بتكلم بصراحه انا ما بستناش مراتي حتى تغسل الشرابات ليه ارجع من بره طبعا بنسيب الجزمه عند الباب محدش بيخش بجزمته البيت لا مش الضيوف انا انا ده بيتي شقتي ولذلك احنا في بيوتنا بنصلي في اي مكان مش لازم نفرش مصليه افرش مصليه ليه ما حدش بيخش بالجزمة الجزمة دي تتقلع عند الباب وتسيبها تسيبها زي الجزمة كده وتخش تخش بيتك على الحمام على طول تقلع شرابك تغسل رجلك بالصابونة رجلي جوه الجزمة بقى لها 10 ساعات ولا 8 ساعات امشي بيها في البيت واطبع بيها على الموكيت ولا على السجاد ولا على الفرش بتاع البيت فين الخلق لا لا لا لا لا اطلاقا يبقى اخش بغسل رجلي بالصابونه واغسل الشراب بالمره ايه المشكله اغسله وانا واقف كده بسرعه وانا الشرع عشان البسه ثاني يكون نظيف او بتحطه في الغساله مفيش مشكله تلبس جديد نظيف الشراب ما يتلبس مرتين اطلاقا اطلاقا ده خلق المسلم يبقى شكلك شكلك هدومك من بره ملابسك ملابسك ها لابس بدله اه يبقى متناسقه الكرافطه تبقى كذا زراير القميص مع ال... الشراب ماشي مع القميص الجزمة متلمعة ده الخلق سيدنا ابو بكر الصديق يقول اني احب ان يكون ثوبي ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا خلي بالك دي بيئة صحراوية ما كانش عندهم شوارع مسفلتة اسفلت نمشي بالشارع كده بالجزمة لا ده صحراء رملة ومع ذلك يقول اني احب ان يكون ثوبي نظيفا نظيفا ريحته حلوة وجميل متناسق ونعلي الجزمة اللي بمشي بيها نظيفة مسلم خلق خلق انت لما واحد يشوفك كده يقول هو ده الاسلام يشوف الاسلام فيك ليه نظافة جمال ريحة طيبة بنحط ريحة حلوة الرجال لكن المرأة لا المرأة تحط في البيت لجوزها لكن لو طلعت بالريحة دي قال صلى الله عليه وسلم المرأة إذا استعترت يعني حطت العطر فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية صحيح بس مش سيئات النفس الزانية لكن والعياذ بالله حذاري ان واحد حتى ال- ال- الديورانت اللي تحت الباب ده اوعي اوعي تجيبيه بريحه من غير ريحه خالص لكن الراجل يحط ريحه الراجل يحط ريحه مفيش مشكله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته عليه الصلاه والسلام يعني قبل النبي ما يجي والناس قاعدين في المسجد كده يشم الريحه ولكن النبي جاي اهو اهو عليه الصلاه والسلام هيخش اهو شوف من ايه من رائحته عليه الصلاه والسلام فالمسلم نظيف المسلم جميل ان الله جميل يحب الجمال حديث البخاري المسلم من من لبسه من هندامه من طريقته كده تشوف فيه الاسلام ادي اول خلق من خلق الاسلام الشكل ترمومتر الشكل الترمومتر التاني اللي هنقيس بيه الخلق ايه الكلام ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا